أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس أهلا بيك يا وتسابونا اهلا بيك مرحبا شرفتنا اهلا بيك.
اتكلمنا في حلقات سابقة وكلامنا كان واضح وصريح من غير لف ولا دوران بدليل وبرهان دليل ثابت وبرهان لا يمكن إنكاره كتب من علماء المسلمين وكتب موجودة في الأسواق وممكن تتفحصوها بنفسكم اتكلمنا عن الظروف الدينية المؤثرة على حياة محمد واتكلمنا عن الديانة الوثنية في الجزيرة العربية فدلوقتي أتسابونا هنسأله ممكن نتكلم النهاردة عن الديانة الحنفية
ماشي حاضر بالتاكيد آه، دعني اولا اذكر بما قلناه سابقا عن الخريطه الدينيه في الجزيره العربيه من اديان كان في عباده اوثان نعم.
كان في الحنفاء كان في الصابئه نعم.
كان في اليهوديه وكان في النصرانيه وناقشنا طبعا عن الالهه بتاعه ال- الوثنيين وتناقشنا عن الشعائر ايضا اللي كانت في الوثنيه واللي تاثر بيها محمد وادخلها الى الاسلام واعترف بها نعم فبالنسبة للحنيفية وفي فرق بين الحنيفية وبين آه، المذهب الحنفي نعم برضو نفس ال- الكلمة بس المذهب الحنفي ده مذهب إسلامي نعم لكن الحنيفية ده كانت ملة قديمة يقولون إنها ملة إبراهيم يعني مم.
حنيفا فدي الفكرة الحنيفية بيحكي عنها الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه آه، الجذور التاريخية صفحة 24 إلى صفحة 26 بيقول إنها حركة دينية أطلق على أصحابها حنفاء وهم يرون أن الدين عند الله هو الحنيفية ملة إبراهيم نعم.
بتشمل إيه الديانة الحنيفية بقى زي ما بيحكي آه، الشيخ خليل وزي ما هو موجود في كتب التراث اعتزال الأوثان الإيمان بالله الواحد الإيمان بالله الواحد نعم تحريم شرب الخمر مم.
تحريم الزنا الصوم الاختتان النهي عن وأد البنات هذا أمر لم يأتي به محمد نعم لكن قديم من أيام الحنفاء نعم حج البيت نعم.
الحرام الإيمان بالبعث نعم والمكتوب والمحتوم الدكتور جواد علي ودي من الكتب الأساسية في دراسة هذه المرحلة في صفحة 394 بيقول ليس في أيدينا ما يفيد بوجود تكتل أو تنظيم اسمه الحنفاء أو دين الحنفاء لكن بيقول إن الحنيفية عبارة عن فرقة تتبع دينا بالمعنى المفهوم من ليس بالمعنى المفهوم للدين يعني كدين اليهودية والنصرانية مم.
ويضيف ويقول في صفحة 394 لم يكن لها أحكام وشريعة تستمدها من كتب منزلة مقدسة من وحي أنزل من السماء يعني مش كان وحي مثلا زي كده لا آه، ويستدرك برضه في صفحة 393 ويقول تست- نستطيع أن نقول أن هؤلاء الحنفاء إنهم كانوا أناسا من النوع الذي نطلق عليه كلمة مصلحين فهم من هذا الطراز الذي الذي يريد إصلاح الأوضاع ورفع مستوى العقل فإذا الحنفاء كانوا جماعة مصلحين عظيم ما لهمش دين لكنهم يتبعون أفكار إبراهيم في رفض الألوثان وإلى آخره عظيم طب ممكن تذكر لنا بعض أسماء من هول- هؤلاء المصلحين الاجتماعيين دول آه، اللي هم الحنفاء اللي هم الحنفاء وم- مش بمعنى مصلح اجتماعي بالصح لا مصلح ديني ديني ديني مصلح ديني وفي نفس الوقت بيبقى له تأثير على المجتمع طبعا.
كان منهم كعب ابن لؤي ابن غالب الجد الأعلى لمحمد نعم اللي هو جد قصي نعم وبعدين عبد المطلب ابن هاشم ماشي على نفس المنوال طبعا.
الجد المباشر لمحمد نعم.
والشاعر زيد ابن نفيل ده زيد ابن نفيل يبقى عم عمر بن الخطاب تمام مباشرة تمام والشاعر أمية ابن أبي الصلت وده شخصية لها تأثير كبير ومباشر على محمد لأنه كان معاصر لمحمد ومحمد اتأثر به جدا وبأشعاره
طب عظيم طبعا احنا لما بنناقش المواضيع ديت بناخد الفكرة كلها لكن هدفنا الأساسي هو ازاي الفكرة ديت أو الديانة دي أثرت على محمد فتقدر تقول لنا ازاي محمد تأثر بالحنيفية وحسب دراساتي وقراءاتي واستنباطي واستدلالي نعم.
بقول ان محمد جه فلقى حركه آه، الحنيفيه جاهزه نعم بس مش دين م.
فهو جه عملها دين
م.
واخد بالك وخد نفس مبادئها واعلنها ولذلك ح- يعني يقول لك آه، اتبع مله ابراهيم حنيفا ده اللي جه بيه زي احنا ما قلنا المره اللي فاتت آه، عن هذا الكلام وجاي الحديث برضو عنه فيما بعد فاخذ هذا التنظيم واعتبره وعشان كده الدك... آه، الشيخ خليل عبد الكريم يقول في صفحه 26 يقول ايه يقول آه، تبنى الاسلام تبنى الاسلام تلك السنن والعقائد والشعائر او بتعبير الامام الحافظ ابي الفرج الجوزي وافقهم الاسلام وافقهم عليها فيما بعد وبشر بها ودعا اليها كلام خطير كلام طبعا.
خطير اللي طبعا.
بيتقال ده طبعا كلام خطير طبعا طب آه، يا ابونا آه، إيه الكلام دوت اكيد ليه دليل لان يعني هو محمد حولها ازاي من مجرد عاده إيه، حركه الى الى دين بالظبط.
سجلها في شهر عقاري ولا عمل ايه وعندك دليل على الكلام ده اه بالتاكيد م.
بالتاكيد يعني هو استدلالي لا ياتي من فراغ آه لكن بحب ارجع الى المصادر الاصليه القران الاحاديث الكتب فمثلا في سوره النحل 123 بيقول ايه ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا الايه اللي احنا لسه قايلينها ده من شويه نعم وفي سورة يوسف يقول ايه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء يبقى ملة آبائي نعم وفي سورة الأنعام 161 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وآل عمران 95 قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا مفيش مفيش ذكر الإسلام مفيش لا كله ملة إيه ابراهيم إبراهيم حنيفا نعم في سورة البقرة 135 وقالوا كونوا هودا أو نصارى يعني ما تبقوا يا يا جماعة خليكم هود أو نصارى دي ما دي الأديان المعروفة مم.
أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا يبقى اتعمل الدين زي اليهودية مهم.
والنصرانية ومن هنا بقى راح يبتدي التسمية كمسلمين في سورة الحج 78 يقول ايه وجاهدوا في الله حق جهاده هو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم شوف النقلة بقى نعم هو سماكم المسلمين من قبل حتى من قبل الاسلام كان اسمهم مسلمين وعشان كده يقول لك ابراهيم مسلما حنيفا عظيم أ- انا معاك في كل اللي بتقوله ده وتسابونا لكن هل عندك دلائل من كتب التراث والاثر وكتب علماء وفقهاء المسلمين شوف حضرتك يعني احنا عندنا الاول لما بنرجع بنرجع للقران اساسا طبعا لان ده مصدرهم الرئيسي طبعا وبعدين بنفهم القران من خلال كتب التراث ايوه فالطبري يقول في تفسير سورة الأنعام 161 هو دين الله الذي ابتعثه به وذلك هو الحنيفية هو ملة إبراهيم أي دين إبراهيم حنيفا أي مستقيما مهم.
يبقى هم كمان بيقولوا ان ربنا بعته بدين ابراهيم نعم.
مش دين جديد طبعا واخد بالك م.
ويقول الواحدي في أسباب النزول صفحة 32 دخل رسول الله المدارس على جماعة من اليهود عارف اليهود بيعملوا مدارس من أيوة.
يروح فدعاهم إلى الله فقالوا له على أي دين أنت يا محمد فقال المفروض يقول له على الإسلام طبعا لا على ملة إبراهيم يبقى بدأ عشان النقلة بدأ بملة إيه إبراهيم, إبراهيم.
إبراهيم. حنيفا شو ويقول الدكتور جواد علي في هذا الكتاب المفصل صفحة 419 قدم أمية ابن أبي الصلت المدينة ورأى محمد وسأله ما هذا الذي جئت به ما هذا الذي جئت الذي جئت به يسأله فقال محمد جئت بالحنيفية دين إبراهيم أه. جئت بالحنيفية دين إبراهيم شيء طيب غريب شيء طيب انا غريب.
انا مش هجادل معاك في الموضوع ده يا استاذ سابونا مهم.
بس هرجعك شويه نعم.
انت ذكرت من الناس اللي ذكرتهم كان آه، اميه ابن ابي الصلت أه.
وقلت انه كان من بين الحنفاء بالتأكيد وقلت ان محمد تاثر بيه كتير بالتأكيد ممكن تقول لنا امثله تدل على ان محمد فعلا تاثر بيه حاضر عينيا غالي والطلب رخيص ربنا يخليك تعيش الدكتور جواد علي في صفحة 300 417 يقول كان أمية أول من أشاع في الكتابة افتتاحية باسم باسمك اللهم باسمك اللهم يقول لك وقد استخدمها محمد ثم تركها واستبدلها باسم الله الرحمن الرحيم يبقى ادي اول حته اللي هي باسمك اللهم في 417 باسمك اللهم طيب كما اخذ محمد من اميه حكايه ظهور الملاك ليه وشق صدره وتهيئته للنبوه و نفس الحكايه ليه بقى في هنا برضو في صفحه 414 و415 وبيستشهد بكتاب البدايه والنهايه جزء 2 صفحه 206 يقول ايه يقول عن اميه ابن ابي السلط انه هناك روايات عن تقابل اميه ابن ابي السلط مع الرهبان وتمس وتوسموا فيه امارات النبوه واتكلم عن هبوط كائنات مجنحة عليه مجنح وشقت قلبه ثم نظفته وطهرته وهيأته لمنحه النبوة نفس الخطوات اللي أخذها مين محمد
شق صدره شق صدره تهيئته للنبوة فإذا أمية ابن أبي الصلت حصل له الكلام ده وأشاع عنه هذا الكلام وخدها محمد وقال برضه بالظبط حصل لي أنا كمان كده ليه؟ لأن أمية ابن أبي الصلت كان شخصية مرموقة جدا ايوه ومحترمة جدا عند العرب فإذا لما هو يقول زي ما بيقول بيبقى مقبول ما فيش حاجة غريبة وكتب السيرة قالت كل هذا عن محمد انه تقابل مع الرهبان وشافوا إمارة النبوة وهبط عليه أجنحة وكائنات وشقوا صدره كما هو موجود في السيرة النبوية لابن هشام جزء واحد صفحة 116 وال يعني الوقت يطول بينا علشان خاطر نقدر ان احنا نوصل للحاجات دي كلها ونفتحها صفحه صفحه وانا بعتمد على القارئ ان هو يقدر يفتح ويشوف معايا كل الحاجات ديت آه، حتى انا بقول له الصفحات وهو يدور عليها عشان آه، الوقت بتاعنا. طيب
طيب يا قدس أبونا آه، برضو نرجع تاني لابن أبي الصلت مم.
أم، معروف أنه كان راجل شاعر أهي.
هل استمد منه محمد أشعار من أشعاره أو أبيات من أشعاره في القرآن
بالتأكيد وهنا كتاب شعراء النصرانية لكاميرامان بليز خد لي منظر للبتاع ده شوية أنا كاميرا أيوه واضح مش واضح اه طيب في صفحة 226 226 في قصيدة هنا لأمية ابن أبي السلط وأخذها محمد بن الصهاة حطها في آيات القرآن الكريم بص يا سيدي بيقول إيه إله العالمين وكل أرض ورب الراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شدادا بلا عمد يرينا ولا حبالا وسواها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال ومن شهب تلألأ في دجاها مراميها أشد من النصال نفس الكلام مذكور في سورة لقمان آية عشرة خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم نفس النص نعم نفس النص طب يا ريت برضو آه، تتحفنا بقصيدة أخرى وأبيات أخرى إن وجدت اه طبعا في برضه في ديوان النصرانيه صفحه 227 احنا كنا في 226 227 الصفحه اللي بعديها على طول برضه يقول آه. لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء اعلى منك مجدا وامجد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد عليه حجاب النور والنور حوله وانوار نور حوله تتوقد فلا بصر يسمو اليه بطرفه ودون حجاب النور خلق مؤيد ملائكه اقدامهم تحت عرشه بكفيه لولا الله كلوا وأب- وابلدوا فسبحان من لا يعرف الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد هو الله بار الخلق والخلق كله بار الخلق والخلق كلهم إماء له طوعا جميعا واعبدوا ونفنى ولا يبقى سوى الواحد الذي يميت ويحيي دائما ليس يهمد ومن خوف ربي سبح الرعد فوقنا وسبحه الأشجار والوحش أبدوا فكن خائفا للموت والبعث بعده ولا تك ممن غره اليوم أو غدو مش دي في الأعراف سبعة آية 54 والزمر خمس ست- آه، 75 والحشر 23 والشورى 51 والنعمان 101 وآل عمران 156 نعمان الأنعام آه، الأنعام سوري الأنعام 101 وآل عمران 156 وعلى المشاهد أنه يرجع لكل الصور دي ويقارن اللي أنا قلته بهذا الكلام
طيب آه، في مقابلات تانية آه كتير كتير صدقني م.
آه الدكتور آه، جواد علي في كتاب المفصل صفحة م- 422 إن في وصف أمية ابن أبي سلط ليوم القيامة والجنة والنار تطابق في الرأي جملة وتفصيلا لما ورد عنها في القرآن نعم تصور ويضيف الدكتور علي برضه قائلا جاء في شعر أمية ابن أبي الصلت أن الله يبعث الناس ويحاسبهم ويجازيهم فالمجرمون في النار خالدين فيها أبدا والمتقون بدار صدق ناعمون لهم ما يشتهون فيها عسل ولبن وخمر وماء بارد عذب سليم إلى آخره ويورد علي جواد آه، جواد علي في صفحة 429 الأبيات عن الجنة يقول إيه فذا عسل وذا لبن وخمر وقمح في منابته صريم وتفاح ورمان وموز وماء بارد عذب سليم وفيها لحم سامرة وبحر وما فاهوا به لهم مقيم وحور لا يرين الشمس فيها على صور الدمي فيها سهوم نواعم في الأرائك قاصرات فهن عقائل وهم قروم وكأس لا تصدع لا تصدع شاربيها يلذ بحسن رؤيتها النديم
شعر كلام, جميل كلام موجود شعر عن جميل.
الجنة وده في قلنا صفحة 429 ل- من هذا الكتاب والكتاب ده حلو قوي ان الانسان يقتنيه ويشوفه علشان خاطر يشوف هذه الابيات الشعريه اللي فيه. طيب آه، ده مش جه في سوره محمد عن الجنه؟ آه، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى نعم وصورة الواقعة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا إلى آخره نعم.
من, من, من الآيات دي كلها
طيب آه عندك ايه دليل ان محمد ابن عبد الله رسول الاسلام قرأ اشعار ابن ابي السلط
طب في هذا الكتاب أيضا كتاب آه، البداية والنهاية الجزء الثاني وصفحة 613 بيتكلم عن هذا الموضوع آه، ابن كثير و- ويقول آه، طلب النبي محمد طلب النبي محمد من أحد أصحابه قائلا أمعك من شعر أمية ابن أبي السلط شيء قلت نعم قال فأنشدني بيتا فلم يزل يقول لي كلما أنشدته بيتا إيه حتى أنشدته مئة بيت والكلام ده موجود برضو في آه، المفصل لجواد علي صفحة 419 موجود نفس الكلام اللي اتقال عن آه، أمية ابن أبي السلط وشهدت دائرة المعارف الإسلامية أيضا في الجزء أربعة وصفحة ألف ومئتين وتلاتة ألف مئتين وتلاتة أهو بيقول إن أشعار أمية ابن أبي السلط هي من المصادر الصحيحة التي استمد منها القرآن رأسا
الكلام استمد- ده معترف بيه في دايرة المعارف الإسلامية امال ايه وشالوها من السوق الحمد لله ما هم هيعملوا ايه لما يلاقوا حاجات يشيلوها من السوق يلا لكن حاجات واضحه وقويه طب شوف يا أتسابونا احنا سألنا الكلام ده كله في سؤال مهم جدا وأرجو أن قوتك ترد لي عليه اتفضل حبيبي هل عندك رأي ابن أبي السلط في محمد
اه طبعا موجود في نفس الكتاب ده الحقيقه كتب التراث دي ما سابتش حاجه انا اتهيألي انهم بعد المحاضرات بتاعتنا والحلقات ديت راح يحرقوا كل الكتب دي بامانه يعني مش هيخلوها حرقوا مكتبة الإسكندرية قبليها اه طبعا و- واجعص منها يعني ممكن يكتبوا يحرقوا كل حاجه نعم.
في صفحه 419 من هذا الكتاب يقول كده كلام جميل قوي عجيب وغريب قوي عن آه، اميه ابن ابي السلط اه اميه ابن ابي السلط قال لو كان هذا نبيا ما قتل ذوي قرابته
ده بيتكلم في موضوع إيه على محمد يقول آه، كان رايح أمية بن عبد السلط علشان خاطر يقابل محمد أي فهم رايحين مروا على المقابر فاللوايا قالوا له شايف مين اللي في المقابر دي دول آه، الجماعة اللي هم اتقتلوا في معركة أحد آه، في معركة بدر نعم
فلان وفلان وفلان هو كان غايب ما كانش موجود كان في نعم.
الشام ورجع فأو بدل ما هو رايح كده يقابل آه، في المدينة يقابل محمد يقول كده الكتاب فجدع أنف ناقته وشق ثيابه وبكى وقال لو كان هذا نبيا ما قتل ذوي قرابته ده رأي أبو الصلت أمية بن أبي الصلت اللي محمد بيبجله ويحترمه ويأخذ منه مآخذ كثيرة في القرآن أكيد أكيد حبيبي طب دلوقتي يا قدس أبونا لو تسمح وتقول لنا النبذة الروحية بتاعت الحلقة دي حاضر تحت امرك بس عدلك اهو بجيبها في انجيل معلمنا يوحنا اصحاح سبعة وعدد 15 بيقول ايه بيقول يوحنا 8 53 8 53 اهي يقول ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم فقال أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن احنا قلنا أن محمد خد ملة مين؟
إبراهيم ملة إبراهيم والمسيح أعظم من أبينا إبراهيم وقبله وقبله أمين إذا اتجه إلى المسيح والأصل والأساس أمين هو الأصل وهو الأساس أمين قل له يا رب أنا بشكرك لأنك عرفتني طريقك متعني بيك عشان أخدك إله كامليا آمين
شكرا يا قدس أبونا الحقيقة يعني محاضرة رائعة أنا ما أعرفش عنهم الناس اللي سمعوا بس بالنسبة لي دي كانت حاجة رائعة وفوق الخيال نشكرك يا قدس أبونا على تعبك وربنا يبارك تعب محبتك آه إخواني الأعزاء وأنتوا سامعيننا دلوقتي اكتبوا لنا على العنوان اللي هيظهر على الشاشة إذا كنتم محتاجين كتاب مقدس هتلاقوا كل المعلومات اللي تحتاجوها إذا كان عندكم أسئلة راسلونا إذا كان حد عايز يقول حاجة لقدس أبونا على الكلام اللي قاله أو عنده ما يناهض هذا الكلام يا ريت تبعتوا لنا وإحنا على استعداد للر- للإجابة أبونا زكريا بنفسه هيرد عليك إذا أنت رد- بعت له وسألته إذا كان عندك حاجة تفيد عدم صدق ما قاله نشكركم انكم معانا ونقابلكم المره الجايه في الحلقات الاخرى في الصميم والى اللقاء إلى اللقاء